حلون يا أبا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وانتم طيبين عاوز أكلمكم عن آية اتقالت الصبح في قداس حد الزعف ختمنا بيها قراءات الأناجيل الأربعة عارفين في حد الشعانين بنقرا من متى ومرقس ولوقا ويوحنا قصة دخول المسيح أورشليم آخر آية بتتقال في الفصل بتاع إنجيل يوحنا يقول انظروا إنكم لا تنفعون شيئا مين اللي بيقول كده الفريسيين لما لقوا المسيح دخل وحواليه بقى آلاف مؤلفة وكل الناس بتهتف وصلنا مبارك الآتي باسم الرب والعيال يعني هم كمان بيصوتوا ويصرخوا ومحدش عارف يسكتهم وصلنا وصلنا وفرحانين طبعا كانت كبسة شديدة جدا لكل اللي بيكرهوا المسيح وعلى رأسهم الفريسيين فقالوا انظروا انكم لا تنفعون شيئا يعني ايه عارفين بقى لما واحد يكون متغاظ يطيح في اللي حواليه فبقوا يشتموا بعض يعني يعني يعني كل المؤامرات اللي عمالين نعملها ثلاث سنين مش نافعه في الاخر الناس كلها ايه مشيت وراه انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد خرج وراءه العالم مشي كله وراه انكم لا تنفعون شيئا كلمه تخوف هي الحقيقه ركبت عليهم صح يعني هم قالوها على سبيل متغاظين من بعض وبيبهدلوا بعض لكن فعلا هم لا ينفعون شيئا الفريسيين دول طلع ما لهمش اي لازمه بالرغم ان هم رجال دين وان هم حافظين عهد قديم وان هم ملتزمين بالشرائع والفرائض والذبايح وال... انما لا ينفعون شيئا انظروا انكم لا تنفعون شيئا خلى الواحد فينا يفكر يا ترى انت ليك نفع ولا مالكش نفع لا يكون الواحد على اخر عمره ممكن يقال عليه انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو انت عايش ليه سؤال مهم الاسبوع ده لازم تجاوب عليه انت عايش ليه ايه نفعك ايه قيمتك في الحياة هل عايش عشان تجيب فلوس مثلا عايش تربي العيال عايز تاكل وتشرب وتموت في الاخر ما طب ما ده حياة ناس ما يعرفوش ربنا عايشين لنفس الغرض فلنأكل ونشرب ايه لأننا غدا نموت طب ما اللي ما يعرفوش المسيح عايشين عشان يجيبوا فلوس واللي ما يعرفوش المسيح عايشين عشان يجوزوا عيالهم واللي ما يعرفوش ربنا عاوزين برضو ايه يثبتوا نفسهم في أشغالهم وعاوزين يتهنوا بأكلة حلوة ولبس حلو ايه نفعك ايه قيمتك لئلا يقال عليك ما قيل عن رجال الدين في زمن المسيح انظروا انكم لا تنفعون شيئا الاسبوع ده احبائي بيحط الواحد قدام سؤال مهم انت عايش ليه انت عايش ليه لانك لو مش عارف تجاوب على السؤال ده يبقى للاسف هينطبق عليك الكلام ده انك هتبقى عشت ومت ولا قيمه لك ربنا يسوع في الموعظة على الجبل واجهنا مواجهة مهمة قوي قال أنتم ملح الأرض إذا فسد الملح إيه بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس هي نفس الفكرة لا تنفعون شيئا لو الملح باظ ما يستخدمش أي استخدام تاني لا ينفع شيء لا يصلح لشيء لو الواحد فينا فقد قيمته ورسالته في الحياة لا يصلح لشيء لا تقول لي بقى أنت مهندس ولا دكتور ولا مدرس أنت لا قيمة لك إن فقدت رسالتك لا معنى لوجودك خسارة أخطيت ما تزعلوش من الكلام خسارة الدم اللي اتدفع فيك لو أنت نسيت أنت موجود ليه لو أنت مش هتملح الأرض يبقى لا تصلح للشيء لا نفع لك بالض... يعني بالكامل انظروا أنكم لا تنفعون شيئا رسالة توجع القلب بس لازم نفكر فيها ايه نفعك عشت قد ايه دلوقتي أربعين خمسين ستين سنة ايه اللي ربنا كسبه منك كسب منك ايه ما هو ربنا اللي خلقك وخلقك لحسابه ولما انت لخبطت الدنيا كبني ادم جه صلح هو جه مات من اجلنا عشان يشيل الخطايا ويعيد خلقتنا مرة اخرى كل ده عشان نعمل الدور اللي علينا طب عملته ولا لسه تطلع من حياتك على بعضها كده لو جت الساعة النهاردة هتطلع من حياتك بإيه السما كسبت من وراك إيه في حد خلص على أديك في حد عرف المسيح من خلالك عملت خير مع ناس كانوا من غيرك يتعبوا إيه اللي ربنا استفادوا من وجودك لو لم يكن لك نافع أنت ملح فاسد ولا تصلح لشيء إلا لأن تطرح خارجا وتداس من الناس مشكلتنا أحبائي في الزمن ده أن مسيحيين كتير عايشين زي ما الناس كلها عايشة ناكل ونشرب ونجري ورا القرش وناكل في بعض لغاية ما نمشي طب وهي دي عيشة وهو المسيح كان جه من السماء عشان كده حط فينا روحه عشان كده فتح لنا الكنايس الحلوة دي عشان كده ده عمل كتير قوي طب ده أقل هدية إن احنا نديها له قدام صليب ونقول له يا رب لا لازم يبقى لنا نفع لازم نفرحك ماذا يفرح المسيح لو سألتكم ربنا عاوز منكم ايه عاوز الجملة اللي اتقالت بعدها هو ذا العالم ايه قد ذهب وراءه اهو ربنا عاوزنا كلنا نفكر في دي كلنا لازم قدام صليبه واحنا بنقول سكتة يجوم كده نقول له يا رب امتى العالم كله يقدس اسمك تاخدوا بالكم طقسنا القبطي الجميل كل ما نرابع نص يقول سكتة يجوم والنص التاني يقول في سره ايه أبانا الذي أول كلمة في أبانا الذي ليتقدس اسمك أحد معانيها ليكن اسمك مقدسا انتوا عارفين قد ايه في البشر يقدسون اسم المسيح حاليا ما يجوش عشرة في المية اللي يقدسوا اسم المسيح يمكن ما يجوش عشرة في المية من العالم كله طب امال هو مات ليه مات عشان يجيب العالم كله عشان يتقدس اسمه في العالم كله طب ازاي انت تبقى ابنه وحبيبه وعاوز ترد جميله وعاوز تفرح قلبه وتتفرج على 90% من البشر لا يقدسون اسم المسيح وتقعد كده ساكت تبقى انت مش بتحبه تبقى ايه نفعك ايه قيمتك اذا كنت بتتفرج على الناس اللي حواليك بيهلكوا وانت قلبك مش بياكلك وكل اللي شغلك اروح بيتنا اتعشى واتفرج على التلفزيون واجيب في سيرة الناس واصحى للشغل وادي يوم ورا يوم ورا يوم وبعدين تبقى ايه فسد الملح فسد الملح مش ده الغرض خالص اللي اتخلقت عشانه ولا اتدفع فيك الدم تمن عشان تعيش رسالة غير كده هو ذا العالم قد ذهب وراءه طبعا الكلمة اللي قالوها الفريسيين بغيظ دي هي الكلمة اللي احنا نشتهيها بحب هم قالوها بغيظ لأن لقوا عشرات ويمكن مئات الآلاف بيهتفوا قصادنا أو احنا كلنا واحنا بنصلي النهاردة بنقول امتى العالم كله يحضر معانا حد الزعف امتى بلاد أفريقيا وآسيا وأوروبا و... وكل العالم يقول وصلنا خلصنا هو ده الهدف ان العالم كله يقول خلصنا عارفين لو العالم كله قال خلصنا خلاص العالم هيدخل السماء كله كل اللي بيقول خلصنا هيخلص كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص لكن كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز إذا كنت قاعد ساكت ما بتقولش ما بتتكلمش ما بتشهدش طب أنت متصور إيه؟ الناس هتعرف ربنا إزاي؟ ما أنت ساكت وقافل على الكنز اللي جواك ومش راضي تطلعه طب هو ربنا كان اداك السر ده عشان تخبيه بص في نص الصيام قابلتنا واحدة كسفتنا واحدة أوحش مننا كلنا سيرتها أسوأ مننا كلنا السامرية ما ظنش فيكم حد اتجوز خمس مرات وعايش في الزنا كمان لكن ايه رأيكم ان الست دي فعلا كسفتنا كلنا كشعب لأنها تعلقت بالمسيح أكتر مننا ومن غير ما يقول لها هو نفسه في إيه هي فهمت هي على طول عرفت إيه اللي جواها هو شهوته إيه أريد أن الجميع يخلصون هي عرفت من غير ما يقول لها فجريت جابت له بلدها كلها جابت له البلد كلها طب انت فكرت في اسبوع الالام تلف على قرايبك البعاد عن ربنا وت... وت... يعني تفضل تزق فيهم عشان تجيبهم يفرحوا ربنا الاسبوع ده قعدت تفرك على الناس البعيدة عن ربنا تشجعهم كده يسمعوا وعظة ولا يقروا كتاب ولا يجوا يعترفوا هل ده جوه قلبك ولا انت ولا على بالك ممكن نكون كلنا ولا على بالنا الموضوع مش شاغلنا شايفين ناس كتيرة بعيدة عن ربنا ومسيحيين أنا مش بتكلم لسه عن غير المسيحيين ده أنا بتكلم عن المسيحيين إنما السامرية ما كانش فارق معاها مسيحي ولا غير مسيحي هي سخنت سخنت حب وده دورنا الأسبوع ده نسخنكم الكنيسة بتفضل تسخن في عيالها عشان يحبوا ربنا أكتر وإحنا واقفين قدام صليبه ليس حب أعظم من هذا طب نطلع من البصخة عاوزين نعمل ايه عاوزين نجيب العالم كله لربنا عشان تطلع الآية دي مظبوطة هو ذا العالم قد ذهب وراءه إنما للأسف إحنا أغلبنا كل واحد يمضي لنفسه يرجع إلى خاصته كل واحد عايش لحياته ولعياله ولمشاكله ولهمومه والطلب الوحيد اللي ربنا قال ركزوا فيه نسيناه اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم واحنا ده شطبنا عليه خالص وبقينا مركزين على هذه كلها نقعد نصلي يا رب نجح العيال يا رب جوز البنات يا رب استر مش عارف على ايه يا رب اشفي فلان يا رب هات فلوس يا رب خلصنا من القضية يا رب شوف لك حل فلان يا رب هذه كلها يا ابن الحاجات دي اتفقنا انها تزاد ما تخليك في المفيد في الملكوت في البر في الأبدية في الصليب في الناس اللي بتهلك كل يوم ما تخليك في المواضيع دي لا مش على بالنا انصرفنا عن الهدف لكن النهاردة كلمة تخوف انظروا انكم لا تنفعون شيئا امال مين اللي ينفع اللي ينفع اللي يجيب له العالم يجيبه له تحت رجليه كده مرة كان عندنا ست عجوزة كده طيبة راحت السما تقول لي نصحى الصبح كل يوم هي الظاهر كانت شاطرة في الجغرافيا فتقول لي أحط العالم كله في إيده قلت لها يعني يا أختي بتعمليها إزاي دي قالت لي أصل أنا متخيلة الخريطة أبتدي كده من عند الصين أقول له الصين يا رب وبعدين أطلع على اليابان وانزل على كوريا وبعدين أعدي على استراليا وبعدين تعالى افريقيا هي بتعمل ايه هي عارفة ان فرحته العالم كله يبقى في حضنه هو جه من السماء عشان كده هكذا احب الله الايه العالم ما حبش مصر بس حب العالم كي لا يهلك كل من يؤمن بيه فتفضل تزنه طول اليوم يا رب نور عينيهم يا رب يؤمنوا بيك يا رب يعرفوا اسمك يا رب ما تسيبهمش يموتوا قبل ما يتعرفوا بيك هي ست كبيرة لا هتسافر ولا هتروح ولا هتيجي إنما قلبها مظبوط ملح للأرض فاهمة رسالتها صح بتقضي ال 24 ساعة تزن بتزن في الموضوع ده ملكوت الله ليأتي ملكوتك يا رب العالم كله يرجع لك يا بختها راحت السما لأنها خلصت رسالتها رسالتها ما كانتش محتاجة إنها توعظ ولا تتكلم بس هي على قد دورها عملته صح الهم والباقي علينا احنا بنعمل ايه احنا لا بنصلي للناس ولا بنفتقد الناس ولا القضية شغلانا من بابه يعني نادرا ما الموضوع يشغلنا انت في شغلك اللي حواليك دول عشرتك بيهم كام خمس سنين عشر سنين عشرين سنة هتقبل الناس دي تتلوى في جهنم وتبقى انت المسؤول عن دمهم لأنك ولا مرة شهدت ربنا قصادهم ولا اهتميت تجيبهم للمسيح لا فرحت ولا فرحتهم أخطيت زي قلتك ما هو المسيح قال كده إن فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس المسيحي اللي زي قلته مش هيدخل السماء خلي بالكم المسيحي اللي ما اشتغلش لحساب الملكوت مش مسيحي مش هينفع يجي يقول له هي الوزنة بتاعتك في المنديل زي ما هي يقول له أيها العبد الشرير والكسلان انت ما عملتش حاجة هو أنا مديها لك عشان تخبيها هو أنا عرفتك بنفسي عشان تقفل على نفسك وتصلي وما تعرفش حد ده أنا عرفتك بنفسي عشان تروح تعرف العالم بيا أنا عاوزك يشوفوك فيسألوك مش فاهم يا رب يعني ايه شوفوني فيسألوني قال ما انت لو شبهي هيجوا يسألوك انما انت حتى مش شبهي من هو المسيحي المسيحي ببساطة واحد شبه المسيح ولأن المسيح حلو فعلى طول عملة نادرة يعني لما حد يشوف حد شبه المسيح يجي له على طول يتشد كده يتشد له يجري عليه يقول له انت حلو ازاي كده جبتها منين دي خلاص بسيطة مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم إنما أخطيت إحنا مش حلوين إحنا مش حلوين كفاية وعشان كده ما حدش بيسألنا هيسألونا على إيه ما إحنا بناكل في بعض زيهم ما إحنا بنجري ورا الفلوس زيهم ما إحنا بنخاف من الدنيا زيهم ما إحنا بيهمنا الأكل والشرب واللبس زيهم ما احنا بنقلق وبننام وبنتخانق طب وبعدين امتى هيبقى العالم ذهب وراءه بقى لما نبقى احنا مسيحيين صدقونا لو كلنا رجعنا كده نحب بعض بجد وتبقى الدنيا رخيصة تحت رجلينا مش فارقة معانا ومركزين في السماء الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون هيجوا كده مثل النحل حول الشهد عارفين النحل لما يتلم حوالين الشهد بس لا مؤاخذة ده لا شهد ولا خل ولا أي حاجة فين الشهد ما شعب الكنيسة المفروض يبقى شهد يبقى كل الناس منورين بالنعمة اللي فيهم كده مش في روح قدس جوانا مش في جسد ودم في دمنا لازم نبقى منورين لازم نبقى شهد ونبقى ملح للأرض عشان العالم يذهب وراءه اولا اولا خلينا اول فكره عاوز اقولها نجدد ذهننا ونستوعب رسالتنا كل يوم فكر نفسك انا مش موجود هنا عشاني انا انا موجود هنا عشان ناس تانية انا موجود في الدنيا دي عشان ناس تانية تعرف ربنا عن طريقي او عشان افيد ناس تانية لكن لو انا موجود عشان نفسي يبقى لا مؤاخذة موتي أحسن اللي عايش عشان نفسه بس مش مسيحي لأن المسيح معاش يوم لنفسه فإذا كنا شبهه يبقى لازم لينا رسالة ومش عشان عيالك بس كده ما عملتش حاجة زيادة إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم ما تجيش انت يا ماما تقولي لي ما انا عايشه عشان عيالي لا مش كفايه مش كفاية حلو انك تربي عيالك في ربنا ويطلعوا قديسين لكن لا وجيرانك فين طيب وقرايبك فين وزمايلك فين ومعارفك فين واللي بتتعاملي معاهم كل يوم دول ملهمش نصيب في السماء خلينا الاول الفكرة تشغلنا الفكرة رايحة مننا فكرة الكرازة دي دي فكرة جوه قلب المسيح لما بيصلي يوم الخميس خميس العهد يقول أريد أن يكون الإيه الجميع واحدا عاوز العالم كله وجاو ناس أجانب في الأسبوع ده عاوزين يشوفوا المسيح من حلاوته سمعته جايبة بلاد فجايين ناس يونانيين كده قالوا الفيلبس نريد أن نرى يسوع فراح خدم دراوس وراحوا للمسيح قال له في ناس زوار أجانب عاوزين يشوفوك يريدون أن يروا يسوع فقال لهم الآن قد تمجد ابن الله فرح ليه مش فرح لأن ربنا يسوع ليس محتاج مجد هو ممجد إلى الأبد لكن فرحان أن في ناس جاية تدور عليه جاية تشوفه طب ما احنا عملنا الدور ده عرفنا حتى نوصل الناس نوصلهم بأي درجة أولا خلينا نتغير عن هذا الشكل بتجديد الذهن كفاية نعيش للأكل والشرب كفاية نعيش نحوش للدنيا من أول الصيام اللي فاكر أول حد في الصيام لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون حيث يفسد السوس والصدع اكنزوا في السماء مفيش لا حرامية ولا سوس وبرضه ولا فهمنا قاعدين كل اللي شغلنا برضه الفلوس والأكل والشرب طب وبعدين في نفس الأسبوع لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون لا تهتموا للغد هما اللي اهتم بإيه ملكوت الله وبره وبرضه الكلام مش قاطع ما وراناش غير أكل وشرب ولبس وغد غد يعني بكرة شغلنا طب يعمل إيه ربنا أكتر من كده والنهاردة محطوط قصاد عينينا بيموت من أجل العالم يعني بيقول أنا عملت كل اللي ممكن أعمله عشان أجيب الناس كملوا بقى كملوا رسالتي يقول للآب يوم الخميس كما أرسلتني إلى إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم كسفناك يا رب كسفناك أنت جيت للعالم مت عشانه بعتنا للعالم نسينا العالم بقينا نحب العالم بشهواته بدل ما نحب العالم بناسه بدل ما نجري نجيب لك الناس كلها بقينا نجري ورا ما يجري وراء الناس حاجة تحزن مش هو ده اللي ربنا عملنا عشانه أول حاجة تغيير الفكر وانت رايح شغلك تقعدش تفكر في المشاكل اللي هتقابلك والمكاسب اللي هتكسبها اقعد فكر هقدم المسيح لمين وازاي تاني وانت نازل من بيتك كل اللي يشغلك هقدم المسيح لمين وازاي هتلاقي الفلوس جت لوحدها والشغل مشي حلو لوحده والأكل والشرب جم لوحدهم والصحة اتظبطت والبيت مشت عدل ما هو قال كده هذه كلها تزاد لكم بس كم واحد بيفكر بطريقة أقدم المسيح لمين وازاي الفكرة مش شغلانة يا أحبائي بعيدة عن ذهننا للأسف كمان عشان الواحد يفرح ربنا ويجيب العالم كله للمسيح خلونا نتشبه بالمسيح تاني بقول مش مطلوب نوعظ ولا هنعرف ولا المجتمع يسمح بكده لكن الكلام مش هو اللي بيجيب الناس لا كلام سهل اللي بيجيب الناس الوش الحلو بتاع ربنا ده تعلموا مني لأني ها وديع أنا كده ساعات أغمض عيني وأحلم وأقول يا سلام لو كل المسيحيين بشوشين جدا وكل المسيحيين صوتهم واطي وكل المسيحيين مؤدبين مسالمين متواضعين لطفاء متسامحين كرماء أسخياء ايه ده انا بحلم ولا ايه الحال منظر غير كده خالص اغلب المسيحيين مكشرين عنفاء بخلاء انانيين متكبرين يا وجع قلبك يا رب ايه ده هو ده اللي انت قلته هو ده اللي انت عملته ده ربنا مات عشاننا عشان يحط لنا المنظر ده تجسد عشان نشوف الصح وعلى فكرة الصح مش صعب صدقوني الصح مش صعب هو انت سعيد ان وشك كشري طب جرب تقضي يوم مبتسم هتلاقي اليوم عدى اسهل يعني انت اللي معذب روحك هو انت سعيد انك عصبي وعمال تزعق طب قضي يوم بس امسك نفسك وخلي لسانك حلو هتلاقي الدنيا اسهل جدا هو انت مبسوط انك انت طالع فيها واناني وبتفكر في نفسك قضي يوم واحد بس تفكر في مصلحة الناس وتيجي على نفسك تلاقي نفسك أسعد واحد إذا اللي بيقوله ربنا مش صعب ولا بعيد ولا مستحيل لكن احنا اللي مصرين نعيش غلط ونسمع تعليقات غريبة اللي بيقولوا ربنا صعب لا يا حبيبي مش صعب ده انت اللي مصعبها على روحك هي الكراهية أسهل ولا الحب أسهل صدقوني الحب أسهل كلكم جربتوا لما تبقى بتكره تبقى تبقى ضغطك عالي وتبقى نفسيتك وحشة وتبقى بتغل في روحك وتبقى لا مستطعم أكل ولا شرب ولا, ولا عيال ولا أي حاجة لأنك جواك كراهية أول ما بتسامح وتصالح تلاقي نفسيتك هادية وتلاقي الدنيا جميلة تلاقي الأكلة حلوة طب يبقى اللي بيقوله ربنا هو اللي أس... هو اللي ماشي مع طبيعتك أنت مسيحي أصلك ما يناسبكش الكلام ده الروح القدس اللي فيك ما يريحكش ما ترتاحش أبدا لو كرهت ما تعرفش تنام لو غضبت لكن أنت مش هترتاح غير لما تبقى متسامح ومتواضع وبسيط و... هو ده اللي يمشي معاك أولا بنقول تعالوا نعيد تفكيرنا شوية مش عاوزين نعيش تاني لنفسنا يقول مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا ما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان يعني إيه اليومين اللي هعيشهم في جسمي ده أنا مش عايشهم لنفسي اتفاق كده الأسبوع ده نتفق مع ربنا يا رب من هنا ورايح أنا مش عايش لنفسي تاني مش هقعد أفكر عاوز إيه وآكل إيه وأنام إمتى و... لا أنا هفكر دايما أنت عاوز إيه عاوزني أعمل إيه مش أنا عاوز أعمل إيه ليك حق عليا بعد كل اللي عملته ده لا ده انت كلامك يمشي ورغباتك هي اللي تمشي تاني فكرة تعالوا نتشبه بوداعة المسيح الوداعة كرازة يا أحبائي الوداعة كرازة لأنه هو قال كده طوبى للودعاء لأنهم إيه يرثون الأرض فاهمين معناه يعني لو كلنا كنا ودعاء للرب الأرض وملؤها كل الأرض ترجع لربنا الأرض بقول لكم تسعة من عشرة راحت من المسيح عارفين ليه؟ بسبب المسيحية لكن نرجع العالم كله لربنا لو رجعنا ودعاء شوف انت فين بقى من الوداعة دي وشك ايه وكلامك ايه واسلوبك ايه وشخصيتك ايه وبتيجي على نفسك قد ايه ما هو ده بقى الوداعة تالت نقطة اخدم الناس اخدم الناس خليك غني زي ابوك هتقول انا غلبان على قدي انت مش غلبان انت غني جدا انت الملائكة ماشيين حواليك بودي جارد حرس انت هتبص للوزراء والناس دول اللي انت اغنى انت اهم انت يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوهات انت لو فاهم انت ابوك مش مليونير ابوك ربنا اللي مش بيعمل لك فيلا في المستقبل بيعمل لك نجم تعرفين يعني ايه نجم في الفلك لما تدرسه الارض دي ما تجيش حتى قد كده من الشمس والشمس ما تجيش حتة قد كده من النجم تصوروا او انت معمول لك بحسابك كده باسمك نجم في السماء تصور يعني مش مثلا هتورث قارة على الارض ولا قارة قارة دي ولا حاجة إذا كان ربنا بيتكلم في نجوم نجوم بيديها لنا لأنه غني جدا طب خلاص ما تمشي تبقى سخي يبقى هنا اخدم الناس ما هو اللي بيخدم ده عنده حاجة يقدمها الخدوم بطبعه خلاص زي اللي شبعان ما هو الناقص ما يعرفش يخدم لكن الشبعان يعرف يفيض طب ما احنا شبعانين بربنا حتى لو ما حلتكش فلوس مش مهم خليك خدوم لأن لما تبقى خدوم لكل اللي حواليك مؤمنين وغير مؤمنين انت خدوم لأن ده طبعك خدوم لأنك شبهه خدوم لأنك عاوز تكسب الناس ليه فانت خدوم بقى على طول لما تكون خدوم تسأل عن الناس وتتعب عشان الناس وتريح الناس وتفرح الناس وتساعد الناس وتستر عن الناس وتدافع عن الناس و... يا سلام تلاقي الناس كلها حبتك وتلاقي الناس كلها تشدت لك على فكرة الناس فاهمينها كويس على طول بيعرفوا ان اللي ورا الكلام ده دينك واللي ورا الكلام ده عقيدتك واللي ورا الكلام ده روحك اصلك مش روح طبيعية اصل في روح اخرى مش روحك الانسانية هي اللي بتعمل ده كله فيبقى على طول يدخلون على النقطة الاخيرة يسألونكم عن سبب الرجاء اخر نقطة واسهل نقطة ان الناس تيجي تسألك تسألك لما يلاقوك طيب ويلاقوك خدوم ويلاقوك وديع ويلاقوك عايز كبير في الدنيا كبير يعني ايه يعني الدنيا صغيرة في نظرك الدنيا صغيرة قوي الفلوس تحت رجليك والكرامة تحت رجليك ومش عاوز حاجة خالص ومش فارق معاك حاجة و... فيجوا يسألوك انت وصلت لكده ازاي انت مبسوط على طول ازاي انت بتحب اللي بيكرهوك ازاي انت ما بتخافش من بكرة ازاي بس خلاص بقت سهلة قوي خلاص هتفتح بقك بأي جملة هتلاقي ربنا اللي نطق هو قال كده ما تعولوش هم لما يسألوكم لأن روح أبيكم هو المتكلم في ناس تقول لك وأنا هعرف أجاوب ده أنا غلبان ده أنا بالعافية حافظ قانون الإيمان ما تعولش الهم لما تتسأل لو اتسألت لما تتسأل هتلاقي ربنا اللي يجاوب وأي إجابة هتبقى صنارة تصطاد السمك أحبائي نفسنا نفرح ربنا زي ما فرحنا إن كان كتب اسمنا في السماء ودفع تمن غالي خسارة إن إحنا قدام ده كله ما نعبرش عن محبتنا تعبير السامرية الساذجة إنها تجري تقول تعالوا وانظروا قال لي كل ما فعلت لعل هو المسيح ونجحت تجيب له العالم كله ربنا يفرحكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد